طوبى للمؤمن يتلوها يصلبها علما ويتاب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله ضر القائل وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرف لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الشاطبية بإذن الله تبارك وتعالى سنلتف اليوم مع آية الذكر الحكيم من سورة الأعراف من الآية الثامنة والثلاثين إلى الآية الثالثة والأربعين من نفس السورة الكريمة عندنا من الآية 38 إلى الآية 43 بس عايزين نلاحظ حاجة في صفحة اليوم ما فيش عندنا فرش لورش ما فيش عندنا كلمات فرشية لرواية ورش إنما عندنا في الحقيقة في صفحة اليوم ما يختص بباب الأصول أو اللي احنا بنسميه القواعد الخاصة برواية ورش الكلام الخاص برواية ورش ولذلك ولذلك خلي بالكم كده معايا ان هيقابلنا في اول آية يعني انا عايز بقول الكلام ده قبل ما ادي عشان تبقوا عارفين انا بادي بقول ايه هيقابلنا في اول آية على سبيل المثال عندنا التقاء همزات وباب التقاء الهمزات في الحقيقة من الأبواب الأهمية بمكان من المهمة بمكان في الحقيقة للقراءات جميعا فإحنا لو لاحظنا هيقابلنا التقاء همزات في قوله تعالى هؤلاء هؤلاء أضلونا لاحظوا كده معايا في لفظة هؤلاء أضلونا التقاء همزات ولا مش التقاء همزات بس عايزكم وأنا بشرح يا ريت باصين في المصحف هؤلاء أضلونا التقاء همزات ده مش همزاته بس ده التقاء همزتين من كلمتين مختلفتين في الحركة خدتوا بالك أنا قلت إيه همزتين من كلمتين مش من كلمة مختلفتين في الحركة مش متفقتين في الحركة وغير كده كمان التانية هي اللي مفتوحة كون ان انا اقول مثل هذا الكلام يبقى اكيد عايز اقاعد قاعدة والقاعدة دي انا قلتها كتير او فرش وبالمناسبة عشان ما انساش وهتنفعنا في أبو جعفر المدني وهتنفعنا لأبي جعفر المدني أولا لما يحدث التقاء لهمزتين لما يحدث التقاء لهمزتين من كلمتين يعني يجي له همزتين بس من كلمتين خلاص كده همزتين من كلمتين أنا ماشي واحدة واحدة مختلفتين في الحركة اه انا قدامي واحدة مكسورة والتانية مفتوحة والثانية هي المفتوحة هيترتب على كده ايه ان لما التانية هي اللي تبقى مفتوحة على طول التانية تبدل حرف مد وعشان اريحكم يا هتبدل يا واو يا ياء هتبدل يا واو يا ياء بمزاجي على هوايا لا هشوف حركة الهمزة الاولانية لو كانت حركة الهمزة الأولانية مكسورة يبقى التانية تتقلب ياء لأن الكسر ايه يناسبه إيه الياء طب ولو كانت الأولانية مضمومة يبقى على طول التانية تتقلب واو طب هنا النموذج اللي قدامنا هؤلاء يضلون ايه ده ده انت قلبتها يا اه طبعا لان الاولانيه مكسور مش ممكن الكسر يجي مع واو ابدا تفتكروا ان الكسر يناسبه الواو ولا الياء بالله عليكم جاوبوني الكسر يناسبه الواو ولا الياء ما هو واحد زائد واحد بيساوي اتنين صح ولا لا طيب قواعد عامه حاجه كمان هتقابلنا في صفحه النهارده مدود البدل كلمات كده كان شيوخي دايما يقولوا لي ان روايه ورش يا محمد بتنقب عن مد البدل ان نفسه يتعلم بدل يقرا ورش لان احنا حتى لو بنقرا حفص اهو حفص البدل عنده حركتين بس لكن ورش بينقب عن البدلات اتنين اربعة ست يعني لازم ابقى منشن على البدل ولذلك لاحظوا كده معايا لما تيجوا نصف الآية الأولانية تفتكروا فيها مد بدل اه هلاقي حد يقول لي فآتهم دي بدل 2 4 6 هقول له اه بس ما تستعجلش ما تستعجليش ده في قبلها ارجعي لورا وارجع ورا شوية لأولاهم لأو فاكرين زمان لما كنت اشرح رواية ورش واقول ان نوزن مد البدل على آ همزة فتحة وبعدها ألف أو أو همزة ضمة وبعدها واو او اي همزه مكسوره وبعدها ياء طب ما هي لاولاهم ادي مد البدل خدتوا بالكم معايا من دي ولذلك لو لاحظنا مع بعض لاولاهم ده مش مد بدل وبس ده كمان الالف فيها تقليل فتح وتقليل يعني لما اقصر البدل هفتح اوسط البدل اقلل اشبع البدل افتح واقلل يعني لما اركب لاولاهم مع فاتهم هقصر وافتح واقصر لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم لأولاهم هوسط بقى فقلل لحد ما اروح فآتهم بالتوسط أشبع لما أجي أشبع أخد فتح وتقليل لأولاهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم خدتوا بالكم؟ طيب ومن قبلها كمان قال تخراهم ولا قال تخراهم ها انا قلت الاثنين عايزكم تقولوا لي مين فيهم الصح هي دي ذوات ياء ولا ذوات راء ردوا عليا ذوات راء وحد يغلط يقول لي ذوات ياء ذوات راء عشان فيها راء ذوات الراء دي بين بين بين ولا التقليل قولا واحدا ها قولا واحدا يبقى لاخراهم خلاص وقالت لهم نفس القصة لأخرهم نفس القصة الآية اللي تحتها إن الذين كذبوا بآياتنا ما فيهاش حاجة البدلات خلاص إذا إذا ده اللي كان عندي في الصفحة انزلوا آخر سطر في الصفحة آخر سطر هنختم بيه ونودوا أن تلكم أن تلكم إيه ونودوا أن تلكم الجنة مالها أورثتموها بدل بدل شفتوا حد يتخيل أورثتموها لو بنقرأ حفص وأقول استخرجوا مد بدل من القطع الآي... الآتية أو من الآيات التالية حد يطلع لي أورثتموها شفتوا بقى خلي بالكم لأن ورش هيعلمنا كتير قوي ورش كل ما بنخش في القراءات طول ما رجلنا عمالة تيجي في قراءات طول ما هنبتدي نطلع أحكام كنا بناخدها في حفص ومش منتبهين ليها بس ابتدينا ننتبه لها في القراءات لأنها بقت عمدة في القراءات بقت مركز في القراءات ماشي طيب أنا إن شاء الله هأدي عشان ما اطلش عليكم وفي نفس الوقت بقى نتلقى إن شاء الله الاتصالات بعد ذلك عشان أسمع التلقي والأداء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلوا دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم قالت أخراهم لأولاهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت لهم وقالت لهم وقالت لهم وقالت لهم لأخرى أخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون بارك الله فيكم دي كانت صفحة اليوم آه، طبعا معلش بقى مليئة بال- بالأحكام وبالبدلات وبالفتح والتقليل طيب نتلقى الاتصال الأول السلام عليكم يا حاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب كل سنة وحضرتك طيب الله يسترك وحضرتك طيبة يا حاجة زينب اللهم بلغنا وبلغك رمضان يا رب وجازيك خير عننا كلنا يا رب أمين يا رب العالمين أمين يلا يا حاجة زينب يلا هي بقى كلها آيات فيها شغل انت بتحب الآيات اللي فيها شغل ربنا يسهل يا رب يلا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار صلي على النبي في النار أيوة احنا هنقلل صح اه بس ال- اه حاضر.
والتقليل أنا- أنا يترتب طلعت عليه ناس أهو.
إفراء حاجة زينب نعم التقليل بتاع الألف يترتب عليه إفراءات تتفخم ولا تترقق بتت- بتترقق يبقى في النار
ما انا صلحتها يلا ظبطيها تاني لحقت نفسي يلا
أ- اعيدها تاني اه يا ريت
آه، قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار تمام كلما دخلت امه لعنت اختها اختها مم.
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت قالت أخريهم لأوليهم ربنا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم يا- عذابا ضعفا حاجة زينب نعم طول ما احنا بنقرا ورش نعم وفي همزتين جنب بعض ما يتنطقوش ابدا سامعاني ما يتفصلوش م- ما يتنطقوش الهمزتين ما يتحققوش هؤلاء أضلون ايوه يبقى الهمزه التانية تبدل ايه ها معايا ها هتبدل ياء
هؤلاء ايه يضلون اه اه فاتت دي طب يلا نظبطها هؤلاء من عند هؤلاء هؤلاء يضلون فآتهم ها؟
ضعفا فآ- من النار فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار مم.
قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وصلت يا حاجة زينب نعم وصلت وصلت اه بارك الله فيك يا حاجة زينب شكرا الله يكرمك معنا الحاجة زينب السلام عليكم يا حاجة زينب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله كل خير يا شيخ الله يسترك يا حاجة زينب شرح جميل ومبسط وأنا حابة القراية جدا ربنا يكرمك يا حاجة زينب آمين يا رب آمين ناخد الآية الأولانية برضه عشان فيها شغل حلو طيب اتفضلي نديني حبة حلوين كده عشان نقرأ أشوف أجرب كده نفسي إن شاء انا الله.
انا انا محب لذلك يعني انا محب للي دايما يحتك بالايات اللي فيها قواعد عشان نتعلم آه ما ربنا المستعان إن شاء الله اتفضلي يا حاجة زينب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت قالت أخراهم لأولاهم ربنا ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون عايز من حضرتك تستمري على هذا المستوى الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الله العالمين يكرمك ويرضى عنك يا حاجة زينب الله جزاك يخليك يا الله- شيخ الله يخليك يا شيخ جزاك شكراً.
الله خيرا يا حاجة زينب وإياكم وإياكم يا رب يخليك
معنا أخونا شاكر من تونس السلام عليكم يا شاكر وعليكم السلام يا شيخ تفضل أخي الكريم نبدا من شيء إن شاء- منين ان شاء الله ابدأ إن شاء الله إن الذين كذبوا بآياتنا من الآية 40 نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا بآياتنا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون يا شاكر نعم سيدي ممتاز يعني أنا عارف إن إخواننا ب- في بلاد المغرب العربي يقرؤون بوجه واحد نعم وهو التوسط استمر على هذا نعم استمر على هذا بأوجه التثليث يا شاكر حاضر جزاك الله خيرا يا شاكر أحسنت طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل من- من- منكم رجب وشعبان وبلغكم رمضان وبارك في عمرك وسعدك وج- واجعلك من ال- الكرام السفرة البررة آمين.
انت وشيخنا ال- ال- ربنا يبارك في عمر الشيخ محمد حسان آمين يا والشيخ رب.
محمود حسان و- آمين.
والشيخ احمد ابنهم وجميع العاملين في هذا القناة يا رب العالمين ويدعى لكم الايام وانتم في كامل الصحة والعافية آمين.
والرضا من الله عز وجل آمين يا رب كل آمين المشاهدين والسامعين من أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم آه، طيب.
معلش بقى أنا طول بالك عليا يا شيخ محمد ربنا يبارك حاضر.
فيك حاضر حاضر هنا هنا خ... يعني ما, ما بتقلقيش خالص بإذن الله هنتعلم بالراحة الأول هتبدأي إيه ورش ولا حفص إن شاء الله هبدأ من أول الصف إن شاء طيب الله على الله توكلنا يلا توكلنا واعتمدنا على الكريم يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من قبلكم من الجن من الجن والإنس طيب صلي على النبي اللهم صل و- وسلم وبارك ورش مش هيقول والإنس والإن... والإنس حاجة اسمها نقل أيوة طول ما في ألف ولام وراها همزة بنشيل الهمزة ونحرك اللام والين والينس مفيش همزة خالص جزاك الله خير يلا قد خلت قد خلت من قبلكم من الجن والإنس تمام من الجن والإنس في النار طيب صلي على النبي اللهم صل وسلم قا- على- قاعدة قاعدة كمان الألف بتاعت النار مش وراها راء أيوة الراء دي مكسورة ولا مفتوحة ولا مضمومة مكسورة طول ما في ألف وراها راء مكسورة ورش يميل بالألف شوية فلما يميل بالألف شوية الراء تترقق في النار تقولها ازاي في النار ايوه كده سهلة سهلة إن شاء الله يا ربنا كلما يخليك.
دخلت- خير خير الجزاء كلما دخلت أمة لعنت أختها مم.
حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم طب صلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك على احنا كنا قايلين من شوية ان الألف وراها راء مكسورة أيوة المرة دي في كلمة أخراهم الراء هي اللي وراها ألف العكس فبرضه يميل بالراء لأخراهم يقول إيه لأخراهم أيوة كده قال تخراهم لأولاهم قالت أخراهم لا مي... م- ميلي بيها شوية قال تخرى را قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآت آياتهم عذابا ضعف من النار لا ضعفا من النار
ضع- ضعفا من النار لا مش دي برضو الألف اللي وراء مكسورة, راء مكسورة؟
اه مع برضو ه- هنميل بالألف حبة حاضر يا شيخ محمد من النار من النار مم.
معلش يا شيخ محمد لا خالص.
حضرتك معايا ربنا لا لا لا يبارك أنا في أنا بالي عمرك.
عايز أقول لحضرتك حاجة أنا بالي طويل قوي على مهلك ربنا- خالص ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين آمين يا رب ويتقبل منا قال لكل ضعف قا- قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون يبقى يبقى مبدئيا مبدئيا بعض القواعد كويسه معانا ماشي فاضل لنا بس حاجه نظبطها بعد كده في الحلقات اللي جايه نظبط الفتح والتقليل يا ام ايمان ماشي أمر الله بقى من دعوتك يا شيخ محمد ده ليا ولأحمد ابن ربنا يشفيه ويجعله من حملة القرآن امين يا رب امين يا رب ربنا العالمين يسعدك ويجازيك خير الجزاء آمين يا رب.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته.
السلام ورحمه الله معنا الحاج عطيات السلام عليكم
الله وبركاته ازيك يا شيخ محمد الحمد معذره يا حاج عطيات على الاطاله لا لا ربنا يخليك يا رب هحاول كده ان شاء الله كده ورش كده يا ريت ربنا تفضلي يخليك يا شيخ محمد اقرا ان شاء الله تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادخلوا في أمم قد خلت قد خلت من قبله من قبلهم من الجن من الجن والإنس في النار مم.
كلما كلما دخلت أمة لعنت أختها طب صلي على النبي عليه الصلاة في والسلام في حكم دايما انا بقوله لحضرتك وللجميع اللي سامعيني دلوقتي آه.
في حكم اسمه اساسي عند ورش اسمه النقل أيوه اسمه الايه النقل النقل ده معناه اني بشيل الهمزه واخد الحركه بتاعتها اوديها او انقلها على الحرف الساكن اللي قبلها ايوه خلاص أيوة.
فهنا لما نبص لكلمه دخلت امه اه مش الهمزه هنا هشيلها الضمه بقى الضمه دي هتروح لمين دخلت امه ايوه أمة.
دخلت امه اه حاضر يلا كل كلما اه كلما دخلت امه لعنت اختها لعنت اختها لعنت اختها تمام حتى إذا أدرك حتى إذا أدركوا لا اذا فيها اداركوا جميعا- نعم اذا اه اداركوا حتى إذا اداركوا فيها جمعا لا.
قالت جميعا قال نعم جميعا جميعا قالت أخ- قالت اخراه قالت اخراه طيب، قال- طيب.
امد بعد ال- الهمزه مش كده لا في في حاجه عايز اقولها لحضرتك اخراهم اه كلمه قالت اخراهم آه.
الراء هنا في في حكم عند ورش برضه ثابت معانا أيوة.
هو كل مره كده ندي حكم نمشي نمشي بيه طيب يا شيخ الحكم ده خاص اسمه ذوات الراء خاص بمين بالراءات اه هنا لما يجي ورا الراء ألف لما يجي ورا الراء زي كلمة أخراهم ايوه الراء هنا مش وراها ألف اه ورش يمسك الراء والألف دول يميل بيهم شوية أخراهم.
أخر- أيوة كده حاضر.
أخراهم قالت اخراهم لأو- لاولاهم ربنا ربنا هؤلاء يضل يضلوا يضلونا لا هنا يا حاج عطيات مش همزتين نعم هنا همزتين ولا لا آه، ايوه الأولانية تشكيلها إيه آه، في همزة تحتها قصرة والثانية هتتقلب ياء يض- يضلنا لا آه.
مش لا خلي بالك معايا أنا عايز أوصلك لقاعدة طيب الهمزتين الأولانية تشكيلها كسر ايوه والتانية فتح حلو لما تلاقي همزتين دول متفقين في الحركة ولا مختلفين لا مختلفين ومين فيهم المفتوحة اللي فيهم مفتوحة اللي هي بتاعت أضلونا يعني الأولى ولا التانية لا الثانية لما يبقوا اتنين مختلفين في الحركة أيوة.
والتانية هي اللي مفتوحة اه تتقلب يا واو يا ياء اه طب وهنا الأولانية مكسورة يبقى يناسبها الياء يبقى هؤلاء يضلون حاضر هؤلاء يضلون لا في إيا نعم.
يضلون يضلون لا قولي كده معايا آه.
هؤلاء إيا إيا هؤلاء أولئك يضلون فأتهم عذابا فآتهم فاتهم لا لا عذابا ده مش ده مد ضعيفا.
بدل نعم.
حاج عط- مش ده مد بدل أيوة انت بتمديه أربعة دلوقتي الورش فآتهم فآتهم عذابا ضعيفا من النار ضعفا ضعفا من النار مم.
قال لكل قال لكل ضع ضعيف لا قال لكل ضعف زي آه، حفص عادي قال لكل ضعف ولكن لكل لا تعلمون حاج عطيات نعم.
قال لكل الإخفاء أيوة حاضر قال لكل ضع... لكل ضعف ولكن لا تعلمون طبعا انت أول مرة تقرب ورش اه لو استمرتي معانا كده مبدئيا كويس طب يا شيخ محمد ربنا يكرمك يا حاج شكرا يا شيخ عطية محمد معنا الحاجة فاطمة السلام عليكم يا حاجة فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته حياك الملك الله يكرمك ويرضى عنك يا كل حاجة عام فاطمة وانت طيب والأسرة طيبة والقناة طيبة وأولادنا اللي في الكنترول صالح وإخواته اللي جوه كلهم طيبين آمين يا رب العالمين اللهم أمين و- وكل القائمين على القناة آمين يا رب آمين يا رب أقرأ منين يا شيخ آه نبدأ من أول الصفحة برضو إن شاء الله يلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت قال تخريهم لأولاهم ربنا قال تخريهم لأولا لأولاهم ربنا هؤلاء ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت وقالت أولاهم لأخراهم وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل أقول من فما كان؟
ابدأي بقى فذوقوا على طول فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون أحسنت يا حاجة فاطمة بارك الله فيك الله يخليك ويبارك فيك الله يكرمك ويبارك فيك معنا أم محمد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضلي كل عام وأنتم بخير يا فضيلة الشيخ أنتم وجميع العاملين في القناة آمين يا رب آمين وأسألكم الدعاء بالشفاء يا شيخنا الفاضل أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه وأن يداويك بدوائه آمين يا رب العالمين أنا هقرأ من الأول إن شاء الله اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن من الجن والإنس في النار كلما دخلت أم ها؟
كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت قال ولا تخرهم لأولاهم لا.
ربنا خلي بالك نعم لأولاهم الألف دي ما بتتمدش هو حركتين بس لكن الواو ماشي لأولاهم ربنا اه تاني كده قالت
قال تخرهم لأولاهم لا خلي بالك لا قال تخراهم لأولاهم المد في الواو يعني بالظبط كده الباقيين كله مد طبيعي ان شاء الله قال تخرهم لا، بتمديها قوي. أم محمد نعم خلي بالك الألف ما تتمدش قوي قال تخراهم حركتين مم.
قال تخرهم لأولاهم سامعة رب سامعة الألف خلي بالك ما تزوديش في الألف لأولاهم لأو... لا ربنا لأولاهم لأولاهم ربنا مم.
ربنا هؤلاء يضلون فآتهم فآتهم عذابا ضعفا من النار مم.
قال لكل ضعف خلي بالك من الغنى.
ولكن لا تعلمون حاجة أم محمد وقالت يا أم محمد خلي بالك خلي بالك من الغنن قال لكل ضعف قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون مم.
وقالت أوليهم برضو الواو هنا هتتمد مش مد بدل وقالت لهم
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون أدائك طيب بس ليا ملاحظة صغيرة اتفضل حضرتك كلمة لأخراهم هو ده مش مد بدل لا مد طبيعي بالظبط فعشان كده خلي بالك انتبهي له عشان بيزيد منك ماشي ان شاء الله بارك الله فيك جزاكم الله وأحسنتي خيرا جزاك الله خيرا طيب معنا الأخت سام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك الله يكرمك بخير كل عام الحمد.
وحضرتك بخير وحضرتك بخير الله يخليك يلا نقرأ إن الذين كذبوا بآياتنا مش هبدأ من الأول يعني حضرتك طيب ابدأي من الأول معلش أنا دي تاني مرة أقرأ بارس يعني ما.
طيب اتفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت, أخ لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخرى قالت أخراهم لأ- لأولاهم ربنا قالت أخرى أخراهم بس أنا لأولاهم عايزك أخت سهام نعم أنا عايزك بالراحة حاضر أ- أ- على مهل يلا معلش بس بس ايه يعني انا الارتباك عشان يعني لسه برضه لا يعني.
على مهلك على مهلك خالص حاضر قالت يخ... قالت أخراهم ليو...
لا ليو...
خلي بالك نعم.
قال تخراهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال ل- قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون طيب قبل ما نعدي الآية ديت عايز أقول لك على حاجة اتفضل.
آه، فآتهم عذابا ضعفا من النار هنعمل إيه في الألف بتاعت النار تقليل الله يفتح عليك بس عشان إيه أبقى متأكد يلا هات يعني الآية هي اللي ما بعدها بانتش قوي يعني حضرتك على مهلك ما أنا عشان كده أنا عايز إيه أثبت لكم المعلومات حاضر يلا آه، و- أبدأ منين حضرتك هاتي الآية اللي بعدها يلا وقالت أولاهم بس عايز أقول لأخراهم لك حاجة بقى نعم.
لما تيجي أنت بتمد البدل أربعة مم.
لما تمد البدل أربعة الحاجات دي تتقلل وقالت لهم لأخرهم كده يلا وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وصلت اه الحمد لله بارك الله فيك يا أخت سام جزاك أحسنت الله خير.
خيرا جزاك معنا الأخت وردة من الجزائر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت وردة أبدأ من أن آه، ابدأي من الآية آه، 40 إن الذين كذبوا بآياتنا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون بارك الله فيك يا أخت وردة أحسنت وأنت أنت تقرأي بوجه قصر البدل لورش صح؟
نعم نعم بارك الله فيك جزاك الله خيرا يا أخت وردة طيب معنا اتصال آه، الأخت كريم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أهلا بك يا شيخ بارك الله فيك وكل عام وأنتم بخير وحضرتك بخير كرام أن- بالأول إن شاء الله نبدأ بقى اللي هم الأيتين اللي هم ال- الأولانيين بقى عايزة الاثنين الأولانيين إن شاء الله طيب اتفضلي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلونا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخ وقالت لهم أي- بر- أيوة المادة أيوة.
مم.
وقالت أولاهم طب لأخ- ليا ملاحظة كمان اتفضل.
انت مديتي البدل أربعة يبقى أفتح ولا قلل إيه بقلب طب يلا
وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون عايزك تستمر بهذا المستوى ربنا يكرمك بارك الله فيك فيك وجزاك ويكرمك.
الله خيرا ربنا يكرمك. السلام أحسنت عليكم.
طيب إح- احنا جالنا كده سؤالين آه، ع- على شريط الرسائل أو عبر الرسائل جالنا سؤالين بيقولوا آه، ما هي القراءات العشر وما المقصود بالشاطبية احنا قبل كده اتكلمنا في الحقيقة في في- في حلقات كثيرة كنا أفرضنا هذا الكلام ولما عدت الشرح في الحقيقة عدت هذا الكلام آه، القراءات العشر قراءات متواترة متصلة السند بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الأصل في القراءة الصحيحة أنا ما ينفعش أجي أقول ورش الصحيحة وينفع أتعبد بيها في الصلاة وخرج الصلاة عن هوى نفس أجي أقول لا أنا هقرب ورش وهو صح و- و- وهصلي بيه وأتعبد بيه لا العلماء وضعوا للقراءات ضوابط وشروط هم ثلاثة شروط لكي يحكم على هذه أو نحكم على هذه القراءة أنها قراءة صحيحة يصح التعبد بها في الصلاة وخارج الصلاة ما هذه الشروط الثلاث قال ابن الجزري رحمه الله تعالى فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان يبقى هم كم شرط ثلاثة إن يوافق اللغة العربية ويوافق الرسم العثماني ويتصل السند أو يكون متصل السند بالنبي لو تابعت حلقة أبو جعفر اللي فاتت أنا جبت السند المتصل بتاعه يبقى دي الثلاث شروط القراءات العشر القراءات العشر هم عشر قراء يبدأوا بنافع وينتهوا بخلف العاشر نافع عبد الله بن كثير المكي أبو عمرو البصري عبد الله بن عامر الشامي عاصم بن أبي الناجود الكوفي حمزة بن حبيب الزيات الكسائي الكوفي دول كام؟ سبعة ويجولنا ثلاثة تانيين أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف العاشر يبقى دول كام؟ عشرة ماشي كده؟ أول سبعة دول في الشطبية عشان كده يقولوا الشاطبية في القراءات السبع الشطبية في القراءات الايه؟ السبع القراءات السبع دي عملها أو جمعها الإمام الشاطبي في أبيات شعرية سماها حرز الأماني ووجه التهاني ده اختصارا وإن شاء الله يمكن إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى أبين هذا أكثر وضوحا بإذن ربي تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم الوقت انقضى سريعا كم تنقضي الأوقات سريعا في ذكر الله تبارك وتعالى أحسن الله إليكم وبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله لذة- الذي لا تضيع ودائعه وأترككم مع تلاوة الشيخ الجليل محمود خليل الحصري
بسم الله الرحمن الرحيم قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء يضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون
أنعم بالقارئ والسامع لرواية ورش عن نافع يرويها جمع عن جمع والجمع